قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
كيف يواري سوءة أخيه وكيف أشير إلى أن الجسد بغير روح سوءة سوءة كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح حفنة التراب هي هذا الجسد اللحم والدم وأما الروح فيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الروح هي كنه الإنسان هي ذاته هي جوهره هي المعنى معنى السمو والرقي والعلو الروح فإذا خلا الجسد من روح فصار هذا الجسد سوءة سوءة إن هذا الجسد يجوع فناكل ويعطش فنشرب ويتعب فننام ونستريح وكل هذا لان الجسد مخلوق من طين الارض من ترابها مرده الى الارض فياكل من الارض ويشرب من الارض ويستريح على الارض ولكن اعلم اخي ايضا ان الروح تجوع الروح تعطش الروح تتعب الروح تمل وتحتاج ان تاكل وتشرب وتستريح الروح ولكن كما ان الجسد لكونه خلق من الارض فاكله وشربه وراحته في الارض الجسد فالروح لكونها من امر ربي فانها تحتاج ان تاكل وتشرب وتستريح بامر الله ايضا الم تر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يواصل يقول اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني قال العلماء يطعمه ويسقيه ملذات روحية روحية أكل الروح وطعامها وشرابها الوحي والقرآن وذكر الله والأنس بالله وحب الله والخشوع والانكسار لله إلى آخر هذه المعاني لذلك كثير من الناس قلنا قبل كده الكلام ده حاسس ان هو تعبان قرفان زهقان متضايق مخنوق مش ناقصه فلوس وصحته كله تمام امال ايه المشكله الروح روحه بتصرخ هو عاصي مذنب غافل بعيد عن الله والروح تصرخ تريد ان تاكل تشرب تستريح وهو يريد ان يسكت الروح فيشرب خمر او مخدرات ليغ... ليغيب عن الوعي هروب وبعدما يفيق يشعر انه اسوا واخطر واتعب واكأب هذا نريد ان ندله تعبان ادخل المسجد اسجد بين يدي ربك افتح المصحف ارفع ايديك لربنا ابكي لربنا حب ربنا ائتنس بيه اذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب سبحان الملك الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم قال العلماء حياة طيبة وحسن مآب ولما يرجع إلى الله عز وجل يكون مآبه أحسن قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان الله العظيم قال الحسن البصري لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف السعاده اللي احنا فيها ايه السعاده اللي احنا فيها قال ذكر الله وعبادته السعاده هي دي قمه السعاده قمه الراحه الروح لما تبقى مرتاحه خلاص انتهينا الروح سبحان الله العظيم ترى في احوال التائبين احنا بنتكلم بقى في ان الجسد سوءه وان الروح هي التي تستر اسمع يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الله لا لا لا لا انت محتاج تسمعها تاني اكيد والله اسمع كده وركز وتامل معايا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير تتأمل معايا أنزلنا عليكم لباسا الملابس دي يواري سوآتكم وريشة الرياش اللي هي يعني التريش في الثياب رياش الثياب اللي هي ال- ال- الزينة الزائدة يعني يكفي ان الانسان يلبس ثوب واحد هو لابس ثوبين ثلاثة أربعة يبقى كده اسمه الرياش مريش متريش آه لابس حاجات كتير حاجات جميلة هو ده الرياش أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير آه الروح أحسن تستر سوءة الجسد هذا الستر الروحي حين تعيش الروح حين تحيا الروح حين ترقى الروح حين يعيش الانسان بروحه لا بجسده حين يعيش الانسان بقلبه لا بنفسه حين يعيش الانسان بذاته لا بشهواته هي دي السعاده الحقيقيه هي دي السعاده التي يبحث عنها الاضطراب العقلي الاضطراب النفسي الاضطراب القلبي الاضطراب الباطني ده اصعب واخطر من متاعب البدن كلها ازاي روحك مش سؤال محتاج نطمن ازاي روحك روحك عامله ايه روحك مرتاحة روحك آه. سبحان الله العظيم تخيل معي كثيرا ما نشير إلى قصة قاتل المائة نفس ما تيجي نقرأ قصة كده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض الرواية الثانية للحديث كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم تاقت نفسه إلى التوبة هي دي الروح تخيل أنت بقى واحد قتل تسعة وتسعين ماذا يريد من الدنيا كل الناس بتخاف منه كل الناس بتترعب منه لكن هو من جواه خايف روحه يريد ان يتوب فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال له قتلت تسعه وتسعين نفسا فهل ترى لي من توبة؟ قال لا فقتله فكمل به المئة آه. مشكلة كبيرة إن الإنسان يبقى رايح يتوب فيقع في نفس المعصية مشكلة كبيرة انك انت تستشير حد في حاجة ويطلع اللي انت بتستشيره ده مش اهل لهذه المسألة كثيرا ما احذر ان بعض الاحياء في بعض الاحيان تبقى عندك مشكلة في البيت وتروح الشغل وتتكلم وللأسف الشديد الناس كلها بتتكلم وكل الناس بتفتي وكل الناس بتشور وكل الناس بتقول وبالظن بالظن بالغلط وانت تسمع من ده وتسمع من ده وتسمع من ده فيشوش فكرك وتميل الى بعض الاراء وتعمل اللي بيقولوا عليه ويبقى غلط كثير من الشباب شباب الدعاء شباب دعاء ومشايخ شباب بس شباب خبرته في الحياة لسه قليلة والناس بتسأل الشيخ في كل حاجة فلذلك يشور المسألة مش مسألة دين يعني عنده مشكلة مع مراته عنده مشكلة مع ولاده عنده مشكلة مع جيرانه عنده مشكلة في الشغل مشكلة حياتية وده اللي احنا كنا عملنا ليه برنامج مخصوص اسمه من القلب للقلب كنا عايزين المشاكل الحياتية مش عايزين الأسئلة الفقهية وفشل البرنامج لأن برضه الناس آه، مش عارف ايه السبب المهم المهم المهم المهم ان الناس وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله لذلك لما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على راهب شايفين راجل طيب وبيصلي اسأل ده والمسألة محتاجة عالم مش عابد في فرق بين العالم والعابد فقال له لا مالكش توبة فقتله وزي ما قلت كده المشكلة الكبيرة انه رايح يتوب من القتل فقتل آه. انك تبقى رايح تتوب فتقع في نفس المعصية اتعلم من قاتل التسعة وتسعين نفس ألا تيأس حتى ولو وقعت في الذنب الذي تريد أن تتوب منه مئة مرة برضه توب صمم على التوبة قتل مئة نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال قتلت مئة نفس فهل ترى لي من توبة قال نعم ومن يمنع عنك توبة الله ولكن قومك قوم سوء ولكن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء سبحان الله العظيم العالم شوف العالم بقى العالم مش يقول حلال حرام وخلاص على كده لا وإنما يزيدك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته علماء يقولوا في شرح الحديث ده ايه انه اجابهم بان ط- ماء الماء طهور مطلق وزادهم وهو الحل ميتته زادهم شيئا لم يسالوا عنه الحل ميتته اللي هو السمك سبحان الله العظيم الشاهد ايه ان العالم بيبقى فاهم الناس بتسال عن ايه وهو دي الحقيقه نقطة مهمة جدا علشان انت ايها السائل تعرف تسأل من الفتوى تحتاج الى حاجتين علم بالواقع وعلم بالشرع العلم بالواقع فهم الواقع ادراك الواقع لان الحكم على الشيء فرع من تصوره كما قال العلماء لازم اتصور الحاجه اللي انا بسال بسال عنها عشان اقدر افتي فيها فاللي العالم اللي هو منعزل عن الواقع مش فاهم الواقع ما يعرفش الواقع شكله ايه اما يجي يفتي آه، ما بيقدرش يدل كما ينبغي الشاهد ايه ان العالم هنا قال له إن قومك قوم سوء فاهم الواقع وعارف الواقع برضه قالوا في مكان كذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم دلوا زادوا عر... مش قال له ايوه ليك توبه توب وربنا يت- يقبل توبتك لا لا لا قال له ازاي يتوب كيف يستمر على التوبه مهمه جدا وخطيره جدا ازاي يتوب وازاي يستمر على التوبه ازاي يثبت وازاي يواجه مشكله قتل مئة نفس وسبحان الله العظيم انا بتعجب واحد قتل مئة انسان احجب شيء تسمعه في حياتك اللي جاي ده فانطلق ساب ارضه وبلده ودي مه- مهمه جدا ادام سالت عالم ودلك استسلم بقى والتزم استسلم والتزم ساب ارضه ومشي فانطلق حتى اذا انتصف الطريق اتاه الموت سبحان الله العظيم سبحان الملك الكبير المتعال الراجل ده لو انه حين امره العالم سيب ارضك وروح ارض كذا اعبد ربنا لو كان لو انه اجل انه يسال العالم ده يوم واحد 24 ساعه كان مات قاتل ل 100 نفس لو اجل الرحله ساعه واحده كان مات في ارض العذاب عشان كده انا من زمان وانا بقول لك هتوب امتى هتوب امتى هتوبي امتى هتفضل تسوف كل يوم بكره بكره بكره بكره هتموت تخيل انت لو ان قاتل المئة نفس ده قال بلاش اسال العالم النهارده خليها لبكره كان مات قبل ما يتوب لو ان العالم لما قال له روح ارض كذا اعبد ربنا ما راحش فضل قاعد كان مات في ارض المعصيه مسارعه الى الخير حتى اذا انتصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب قالت ملائكه الرحمه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله الله مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خيرا قط بل قتل مئه فاتاهم ملك فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له أدي بلده اللي كان بيعصي ربنا فيها وأدي بل- البلد اللي رايح يطيع ربنا فيها هو خرج من بلده ماشي في الطريق من بلده رايح يطيع ربنا مات في وسط الطريق وقع مات في وسط الطريق فالملك قال لهم قيسوا هو اقرب للبلد اللي هيطيع ربنا فيها ولا اقرب للبلد اللي كان بيعصي ربنا فيها اقرب لفين ونادى مناد من قبل الله يا ارض الطاعه اقصري ويا أرض المعاصي طولي سبحان الله العظيم فقاسوا فوجدوه إلى أدنى إلى الأرض التي أراد أن يعبد الله فيها فأخذته ملائكة الرحمة تصور أنت بقى رحمة ربنا قد إيه بواحد قتل مئة نفس إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل له ملائكة الرحمة وفي الحديث إيه في جملة عجيبة جدا في أحد روايات الحديث فجعل ينوء بصدره إلى الأرض التي يريد أن يعبد الله فيها الراجل لما آه، جاله الموت وهو ماشي في الطريق لأرض التوبة وقع وقع شوف بقى ساعة خروج الروح بينازع فهو وقع على جنبه كده وقاعد ينوء ينوء ينوء ويزيح نفسه ويجر نفسه ويزحف على صدره ويزحف على قلبه عشان يقرب من أرض الطاعة من الذي حبب إليه الإيمان قل الله من الذي يسر له التوبة ويسر له أسبابها قل الله هو ده اللي احنا بننظر له في رحمة الله حتى بالعاصي حتى بالعاصي قتل أخوه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ما كانش معروف الدفن قبل كده في سورة عبس وتولى ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره فالذي علم الناس أن يتدافنوا الله ربنا اللي علم البشر انهم يحفروا حفره ويدفنوا الميت والا الناس ما كانوش يعرفوا دي بطريقه الغراب فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين سبحان الله العظيم أحيانا تكون هناك أعمال بدهية أو أشياء واضحة وتغيب عن خاطر الإنسان وفكره تماماً حتى ينبه إليها فيتعجب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب إيه العجز اللي أنا فيه ده وده يدلك على أن العاصي مخذول غير موفق غير مسدد غير معان بيشوف غلط مش فاهم اعمى البصيرة مش مدرك بيضر نفسه وفي أشياء بسيطة جدا لو فهم ما كانش عمل كده شو بيقول إيه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أنا عجزت أن أنا أعمل زي غراب بقى غراب يعلمني ما قدرتش أفهم اللي فيهم غراب سبحان الله العظيم وده يدلك على ان هذه البدهيات لا يعرفها العبد اذا تخلى الله عنه حتى يدله الله عليها سبحان الله العظيم شوف العبد الموفق هو العبد المحبوب قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه يبقى العبد المحبوب اللي ربنا يحبه يرى بتوفيق الله فيشوفها صح يسمع بتوفيق الله فيسمع صح عشان كده كان من دعاء السلف اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها لما تشوف صح تشوف حقيقة الأشياء مش صور الأشياء آه الإنسان إذا تغلبت روحه روحه أو قلبه الطيب على نفسه الأمارة فإن إقباله على الله سبحانه وتعالى يجعله معانا مسددا شفت أنت معايا فجعل ينوء بصدره كذلك الإنسان القاتل ما يبقاش معان ولا مسدد شايل أخوه على ظهره ميت ومش عارف يعمل فيه إيه لحد ما شاف الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين آه الندم الندم هي دي آخرة كل عاصي الندم وسا... وأحيانا لا ينفع الندم فات وقت الندم أما الندم في هذه الدنيا فلو إنه الندم بصدق يبقى الندم توبة اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان ومن المعاصي ومن الندم الذي ليس وراءه توبة أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته